ربنا وبالإسلام أحيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم والليلة إن شاء الله تعالى نقف مع إعداد كتائب معاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخترت أن يكون عنوان اللقاء كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة كتائب قد توحي بالحرب لكن ما قصدت إلى هذا المعنى بل قصدت الكتائب بمعناها الواسع كلمة كتيبة تحمل في طياتها الإعداد والتنظيم والتخطيط والرؤية والاستراتيجية والقوة والعزيمة والإرادة والحيوية والنشاط والهمة العالية حين نستمع إلى كلمة كتيبة هذه المعاني كلها تتداعى على أدمغتنا ورؤوسنا فكتائب الرسول صلى الله عليه وسلم أردت بها أن نحيي الانتماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأردت من حضراتكم أن تشاركوني هذا الإحياء فلست وحدي في ميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا وأنتم وأنتن بل المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم جميعا حتى لو كانوا من العصاة ورب الكعبة حتى لو كانوا يشربون الخمر حتى لو كانوا يفجرون سنجد خيرا عظيما عند بعض أولئك الذين نقف معهم وقفة صارمة أو نحتد في كلامنا أو نغلظ بعض الشيء في خطابنا معهم لكنهم إخوتنا يجمعنا ويجمعهم العروة الوثقى كلمة التوحيد يجمعنا ويجمعهم الائتلاف على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجميع جميع الموحدين جميع المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على موعد معنا في هذه الحلقة في دعوة مفتوحة للبر والفاجر للتقي والشقي للطائع والعاصي للبعيد والقريب جميعا يا من يربط بينكم رباط العروة الوثقى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يا من تجمعكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كنتم بعيدون عن هديه أو عن شرعه أو مهما كنتم قريبين من هذا الهدي أيما كان نوع القرب أنتم جميعا صغارا وكبارا مدعوون لهذا اللقاء مدعوون لتنضموا إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الواسع معنى الإرادة والعزيمة والقوة والهمة والنشاط والحيوية والإعداد والتنظيم والتخطيط والاستراتيجية والرؤية كلنا يعني مطالبون بالاندراج في هذه الكتائب هذه الكتائب هي كتائب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم على شعب شتى وأنحاء متنوعة ورؤى متعددة ولنبدأ بالترغيب في الانضمام إلى هذه الكتائب يعني الواحد فينا لما ينضم لأي وظيفة أو يتطوع في الجيش يعرف المزايا يقول لك هيبقى لي امتيازات خاصة علاج في المستشفيات مرتبات عالية هدايا سنوية وموسمية عناية خاصة حين ينضم الواحد فينا أو منا إلى جهة ما أو هيئة ما يدرس لماذا أنضم ما هي الفوائد ما هي الثمرات فما الفوائد والثمرات التي سأجنيها إذا انضممت إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن المعاصر هذه الفوائد يكفينا منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ماذا أعد الله لهم؟ أعد لهم رحمة واسعة اسأل الله أن يرحمنا جميعا طائعنا وعاصينا برنا وفاجرنا تقينا وشقينا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يا رب للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يبقى الثمرات المكاسب التي ستعود عليك إذا انضممت إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن المعاصر القرن الخامس عشر الهجري القرن الحادي والعشرين الميلادي إذا انضممت إلى هذه الكتائب النبوية وسعتك رحمة الله عز وجل وكتب الله لك الفلاح والتوفيق والوصول إلى ما يحب ويرضى ثم إن الله تبارك وتعالى وعدنا أنه لن يضيع إحساننا في نصرة الرسول لن يضيع الله أجرك سيثيبك الله عز وجل الثواب مضاعفا والجزاء جزاء أوفى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يت... ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وأنا بقول ما كان لأهل القرن الخامس عشر أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عن نصرته عن الانضمام إلى كتائبه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما خدش جنب بعيد عنه أو عن سيرته أو عن خلقه أو عن دينه أو عن سنته أو عن شرعه ما اشتغلش بنفسي وأكلي وشربي ولبسي وسكني ورايح جاي وأولادي وانسى النبي عليه الصلاة والسلام وانسى دين النبي عليه الصلاة والسلام وانسى سنة النبي عليه الصلاة والسلام خدت من وقتك قد إيه انت بتسعى عشان تلبس جميل مأمور بكده وتاكل وتشرب وتسكن وتربي عيالك جميل بس ده جانب هتعمله هتعمله قد ايه بقى من وقتك بتصرفه للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ساعة يطلب منهم أن ينصروه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بعيدوش عنه ياخدوا جنب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وإن لم ننصره نحن فسينصره الله عز وجل ونكون نحن الخاسرين والعياذ بالله الله ينصره إن تخلفنا عن نصرته الله عز وجل يعلي ذكره ويرفع اسمه عليه الصلاة والسلام إن رغبنا عنه عليه الصلاة والسلام فلازم نلحق ننضم إلى هذه الكتائب وهذا اللقاء دعوة للانضمام إلى هذه الكتائب كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذه أحب صورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس من الدنيا وما فيها لهي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لا يغلب أبدا لا يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهزم فئته لا يغلب جنده عليه الصلاة والسلام لا تهزم كتائبه الحق خليك معاهم وربنا يقول لنا بعد آيات في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فهل ننضم إلى ه- إلى هؤلاء الجنود كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم يخاطبنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ثم يثني على الذين بايعوا رسول الله بايعوه يوم أن كان حيا وتشرفوا بوضع أيديهم في يده فقبل بيعتهم وكانوا رجالا فنصروه وآووه والتفوا من حوله فكانوا وزراءه يدافعون عن دينه وينصرون رسالته ونحن في القرن الخمسة عشر الهجري مأمورون بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوا أيديكم يا قوم مدوا أيديكم أيها الطائعون أيها العصاة أيها الأبرار أيها الأتقياء أيها الفجار أيها الأشقياء رغم الفجور والشقاوة رغم المعصية ما زلتم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوا أيديكم بالمبايعة مدوا أيديكم بالمبايعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما أفلا نكون أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لعيسى عليه السلام أنصار يوم أن كان يدعو الناس لنصرته لتبليغ رسالة ربه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله دي في سورة الصف آخر آية يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أي أيوة أنصار رسول الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون أي المقربون من عيسى عليه السلام تلامذة المقربون منه قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين والذين ينضمون إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم النصرة والتمكين والعز والسؤدد والسعادة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على الناس أن ينصروه يوم كان في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدور على المنتديات النوادي يدور على الأسواق يدور على مجتمعات الناس في مواسم الحج والعمرة حيث يجتمع الناس يدور على القبائل بأبي وأمي أنت يا رسول الله بل بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك يطوف على القبائل ويقول لهم من يؤويني من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة العرض حين تنضم إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم فتنصره في القرن الخمسة عشر الهجري الحادي والعشرين الميلادي يضمن لك الجنة العرض ده مازال مستمر ما انتهاش أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا في الفترة المكية 13 سنة من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ما زال العرض ساري ننصره بإقامة شرعه ننصره بن... بن... بنصر شريعته ننصره بنشر شريعته ننصره بالتعريف الناس به بتعريف الناس به عليه الصلاة والسلام ننصره بالتخلق بأخلاقه ننصره بأن نكون رجالا كما كان الصحابة من حوله رجالا الذين أووا ونصروا هم الأنصار في بايعة العقبة الأولى وبايعة العقبة الثانية وبعد كده هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بايعة العقبة الأولى ثم رجعوا في العقبة الثانية وكانوا أكثر من 80 رجل وامرأة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضطهد فاجتمعوا مع بعضهم وقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف لحد امتى هنفضل سايبين النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كفار مكة يطردوه من هنا لهنا ويؤذوه ده أهل المدينة فاتفقوا على أن يرحل إليه جماعة من الأنصار ليقولوا له تعال إلينا يا رسول الله فنحن نؤويك وننصرك في المدينة المهم قال بايعوني على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله ولا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة السمع والطاعة في المنشط والمكره السمع والطاعة في النشاط والكسل يعني تحاول تعمل اللي تقدر عليه فاتقوا الله ما استطعتم والنفقة يعني أنك تتصدق ببعض ما عندك لنصرة الإسلام في العسر واليسر في العسر يعني على قد الحافة تمد رجليك مزنقة معاك طلع جنيه مزنقة أو ربع جنيه موسعة معاك طلع ألف مئة ألف الله المستعان وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا بالضوابط المعروفة وأن تقولوا في الله يعني كلمة الحق لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني أي إذا اعتدى على عرضي أو على دين أحد فقاموا إليه فبايعوه فمن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا هذا من ينتمي إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق طير الإشاعات الكاذبة على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هو اللي قال الكلام فالجماعة الغافلين والسذج نشروا الكلام من غير ما يفكروا إذ تلقونه بألسنتكم مش يفكروا يقولوا ده زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله أن يزوج نبيه من امرأة مطعون في عرضها ده لو شغلوا مخهم بس لا ده خدوا الكلام من اللسان على اللسان من غير ما يدخلوه العقل إذ تلقونه بألسنتكم من غير ما تفكروا ده بس مجرد تفكير بسيط ان ربنا سبحانه وتعالى يطهر عرض نبيه لا وقعوا مع المنافقين المهم الله بن ابي بن سلول لعنه الله زعيم المنافقين قال لما حصلت قصة كده غلام من الأنصار اختلف مع غلام من المهاجرين في المعركة بتاعت المريسيع وعند بير المية مين يملى أنا أملى المية أنا أملى المية فده قال يا للأنصار ده قال يا للمهاجرين كادت تقوم فتنة بين القبيلتين اللي ربنا ألف قبوله- آه، قلوبهم بس هتقوم الفتنة بسبب العصبية كادوا يقتتلون جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدرك الناس سيقتتلون فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوها فإنها منتنة ده انتوا ربنا سماكم المسلمين بعد ما كنتوا أوس وخزرج هتقتلوا بعض ده قال يا لل- لل- لل- الأوس يا للخزرج يا للأنصار يا للمهاجرين ده ربنا سماكم مسلمين خزرج ولا أنصار ولا مهاجرين انتوا انتوا أبناء ملة واحدة انسوا بقى أي عصبيات بقى دعوها فإنها منتنة تلك دعوة الجاهلية اللي هي التعصب ل- ل- للقبيلة أو للجنس أو للنوع المهم ان عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين قال ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الا كمثل ما كما الا كما قال الاول المثل اللي كان شغال عندهم سم كلبك ياكلك والعياذ بالله شوف راس النفاق بيقول على النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل المنافق رأس النفاق يعني أن هو الأعز وأن رسول الله آه، والعياذ بالله ثم أمر الناس من حوله ألا ينفقوا على رسول الله ولا على من حوله ما تمدهوش بالمال ليه عشان الناس تنفض من حوالين منه ونقدر نسيطر على المدينة وصلت الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام وصل إن هو طعن في عرض السيدة عائشة و- وهو اللي تولى الكبر وال- الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو اللي ال- ال- راس النفاق اللي, اللي بخ الخبر ده وبثه في الناس وهو اللي قال الكلمتين لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يعني انا هطلع النبي منها فحصل موقفين صعد النبي عليه الصلاه والسلام المنبر فكان مما قال يا معشر المسلمين من يعذرني ينفع تقول يعذرني ويعذرني يعذرني يعني ينصرني يعذرني يعذرني يعذرني يعني يطلب لي العذر لما اعمل عقوبة شديدة عليه من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا من ينصرني عشان اخد حقي من رأس النفاق اللي أشاع السوء عن السيدة عائشة التي ما علمت عنها إلا خيرا فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أعذرك منه يا رسول الله أنا أجيب لك حقك منه يا رسول الله أنا أنصرك يا رسول الله من اللي قال عليك السوء ده إن كان من الأوس لأن سعد بن معاذ من الأوس وهو زعيم الأوس إن كان من الأوس من قبيلتي اللي أنا كبيرها ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قل لنا وإحنا نروح نضرب عنقه فأنزل الله عز وجل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات في سورة النور الخبر وصل لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس المنافقين عبد الله ابنه بقى ده أسلم وحسن إسلامه وصلوا الخبر إن أبوه غلط في النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكلمتين اللي سمعناهم دول فقام راح وقف على باب المدينة لما رجعوا من الغزوة على باب المدينة الرئيسي ورافع السيف بتاعه كده مستني مين مستني أبوه رأس النفاق أول ما وصل أبوه عند باب المدينة عايز يدخل رفع السيف قال له لا والله لا تجوز إلى المدينة يعني لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله والله ما تحط رجلك فيها إلا لما النبي يديك إذن تشتمه وجاي تدخل المدينة كمان دلوقتي ده ابنه ده ابنه اللي بيعمل معاه كده الإيمان بقى الإيمان وقال له ايه كمان قال له وتقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فوالله لرسول الله الاعز وانت الاذل ده بيقول لابوه ووالله لا اتركك حتى تقول امام الناس رسول الله الاذل وحتى تمرغ وجهك في التراب قال له انا ابوك يا عبد الله اتقتلني قال نعم اصل الانتصار للنبي عليه الصلاه والسلام وراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله بلغني انك تريد ان تقتل ابي كان الخبر طار انه انه النبي عليه الصلاه والسلام هيقتل راس النفاق اللي قال الكلمه دي على السيده عائشه فمرني يا رسول الله وانا احمل اليك راسه قل لي وانا ابنه اروح اجيب لك راسه كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان له شان اخر مع القصه ومع عبد الله ابن ابي ابن سلول كتائب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنقول عايزين دعوة مفتوحة ندخل فيها كلنا ما هيش للكبار فقط رجالا ونساء لا ده الصغار أيضا الصغار دول رجالة أبنائنا في الابتدائي أنا بدعوهم إن هم يدخلوا لكتائب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعظمهم بيدخل على الفيسبوك دلوقتي أبنائنا في الإعدادي أبنائنا في الثانوي أبنائنا في الجامعة أناديكم جميعا يعني مثلا ع- ع- عبد الله الزبير بن العوام الزبير بن العوام أسلم وكان عنده 8 سنين بل قبل ما 8 سنين كان أسلم أسلم وهو صغير كده في مرة من المرات وهم في مكة النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر لسه قاعدين في مكة والزبير كان عنده 8 سنوات طار الخبر في مكة لقد اغتيل محمد لقد اغتيل محمد الخبر طار في مكة أن محمدا قد قتل فعمد الزبير بن العوام وكان عنده 8 سنين إلى السيف في البيت فاخترط السيف وشهره رافع السيف كده ماشي بيه رفعه يجري في طرقات مكة والناس يقولون الذين لا يعرفونه ما هو مش كل الناس عارفين الزبير الغلام والسيف الغلام والسيف الله عيل عنده 8 سنين ماسك السيف وبيجري في طرقات المدينة الغلام والسيف الله بي- رايح فين يا زبير 8 سنين وشايل سيف وبيجري كده وكأنه بيبحث عن حاجة من طريق لطريق حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل له الخبر أنه هو قتل وصل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بين جبلين في وادي كده في شعب يتعبد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد جنب كده وهو في مكة يتعبد فيه فوقف عنده شاهرا سيفه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الزبير ما هذا الذي في يدك ما أراك صانعا قال يا رسول الله بلغني أنك قتلت ده الخبر مالي مكة أن أنت قتلت قال له فكنت صانعا ماذا قال له كنت هتعمل إيه يا زبير لما جالك الخبر قال كنت أقتل من قتلك يا رسول الله يا سلام ثمان سنين يقول فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له بالخير ودعا لسيفه دعا للسيف كمان عارفين الزبير لما أسلم وهو صغير أقل من 8 سنين عمه كان يحبسه ويلفه في حصير عارفين الحصير الخوص بتاع زمان عمه يقوم لفه في الحصيرة ثم يدخن من حوله يولع نار فالدخان لما يدخل عليه من ناحية الحصير يضيق عليه الخناق يكاد أن يموت فيقول له أكفر بمحمد وأنا أخرجك مما أنت فيه فيقول الزبير وهو ابن 8 سنوات لعمه والله لا أكفر بمحمد أبداً اهو اقول لك حاجه تانية ابنائنا الصغيرين في الابتدائي والاعدادي والثانوي دول مطالبين يدخلوا في كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم وهنلاقي لهم و- دل- خاصه مع مطلع العام الدراسي المعاذان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كانوا عندهم 15 سنه يعني كام تاني اعدادي او تالت اعدادي بالكتير قوي 15 سنه بس كان ما شاء الله عندهم جسم حلو كده حضروا غزوه بدر صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف عبد الرحمن بن عوف يحكي لنا بقى يقول صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف لمواجهة الكفار في غزوة بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فوجدتني بين غلامين لقيت نفسي بين اتنين كده عندهم 15 سنة عبد الرحمن بن عوف راجل كبير بقى يقول فقلت في نفسي ده عبد الرحمن بيكلم نفسه جوه نفسه كده لو كنت بين أضلع من هذين الغلامين يعني ما يجيش حظي إلا أنا أقف قد- بين غلامين في الصف كنت عايز أقف جنب عمر كده وجنب علي كده جنب اتنين رجالة كبار ما يجيش يعني الصف بتاع غير الاتنين الصغيرين يقول فما أن قلت في هذا الكلام ليتني كنت بين أضلع من هذين اتنين كبار حتى وجدت من على يميني يجذبني يقول له يا عم عماه قلت نعم يا ابن أخي ما تريد يقول فسارني قال لي وطي شوية كده أقول لك كلمة في ودنك فسارني أتعرف أبا جهل قلت له وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي أبو جهل ده اللي هو مين زعيم الكفر بقى زعيم العصابة فرعون هذه الأمة وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي كأنه بيقول له ده كبير عليك يا ابني دور على حد من سنك وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي يقول فسرني وقال لي في أذني حتى لا يسمع من على شمالي كان زميله الصغير التاني ده ما يسمعش لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده يعني شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا والله لو شفته ما حسيبه إلا لما الأحسن أقوى مننا يموت التاني بيقول أنا اتعجبت بقى ده الصغير اللي أنا كنت بقول يا ريت نقف جنب واحد غيره بيقول مجرد اللي على يميني ما انتهى من الكلام لقيت الغلام اللي على يساري بيشدني وبيقول لي نفس الكلمات حد حفظهم لهم لا هم الإيمان اللي أنطقهم بالكلمات قال يا عماه قلت له نعم يا ابن أخي قال تعرف أبا جهل قلت ماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي فسرني في أذني فقال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده يعني شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا قل فتعجبت منهما ده اتنين رجالة مش صغيرين بقى يقول فرأيت أبا جهل يتبختر أمام الصفوف فقلت ألا إن هذا صاحبكما أهو ناكه يقول فانطلق نحوه فضربه أحدهما بضربة قطعت ساقه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح راح نزل على الساق بتاعة أبي جهل من عند الفخذ كده وراح ضربه بالسيف فطنت ساقه يعني اتقطعت خالص طارت في الهواء زي الحمامة عنده 15 سنة الضربة دي كان شكلها ايه قوة طاخ تخيل 15 سنة ده احنا مش عارفين نشيل سيف احنا دلوقتي تخيل 15 سنة يضرب الضربة دي معناها ان كان قوة حب النبي في قلبه قد ايه قوة الانتصار للنبي قد ايه وقع ابو جهل فذهب معاذ بن عفراء معاذ الثاني بقى فضربه بسيفه فأجهز عليه فجريا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما يقول أنا قتلته ده واحد يقول أنا قتلته والثاني يقول بل أنا قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر إلى السيفين فوجد عليهما أثار الدماء فقال كلاكما قتله لكن النبي عليه الصلاة والسلام إدى الغنايم اللي كانت مع أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح اللي ضرب الأول لأن اللي ضرب الأول هو صاحب الضربة التي سبقت والتي أوقعت أبا جهل واللي هيجي بعد كده يجهز عليه هيجهز عليه بالساهل بس كان لسه في رمق في أبي جهل عدو الله لسه في النزع الأخير بقى شافوا عبد الله بن مسعود لقاه حط رجله على صدره وقال له بقى أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم فاحتز عبد الله بن مسعود رقبته وذهب بها للنبي عليه الصلاة والسلام أدي الأولاد الصغيرين طبعا احنا مش عايزين الأولاد يمسكوا سيوف ولا رشاشات ويروحوا يضربوا نار لا أنا بديك أمثلة لنموذج كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن أولادنا احنا مش هنمسكهم سيوف دلوقتي احنا هنعلمهم يشتغلوا ازاي عشان يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام وينضمون إلى كتائبه في المساحة المتاحة قدام منهم في حدود إمكاناتهم أيضا من الصور في كتائب الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن الربيع الأنصاري قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحرب ما انتهت وقتل سبعون من الصحابة وأصيب آخرون كثيرون فقال أين سعد بن الربيع التمسوه انظروا أين هو أفي الأحياء أم في الأموات فقال رجل من الأنصار أنا أنظر لك أمره أو آتيك بخبر يا رسول الله فقام الرجل الأنصاري يلف في القتلى فلقى سعد بن الربيع في الرمق الأخير فقال له يا سعد لقد سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن ننظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات فقال له بل أنا في الأموات يعني أنا في النزع الأخير خلاص ثم قال له أقرئ رسول الله مني السلام بلغ النبي عن مني رسالة أقرئ رسول الله مني السلام هو بيموت شوف هو بيموت مش ناسي النبي لحظة الموت إن للموت لسكرات رغم سكرات الموت وشدته وعلى فكرة كان سعد بن الربيع في أكتر في حوالي 89 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم يعني جسمه متهلهل وفي كل الهلهلة ده في جسمه ما نسيش النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا أكلين شاربين لابسين نايمين راكبين قاعدين في بيوت مواصلات في مشاريب في حاجات حلوة في حاجات مش عارف إيه وناسيينه قال له أقرئ رسول الله مني السلام وقل له يا رسول الله جزاك الله عنا وعن الإسلام أفضل ما جاز به نبيا عن قومه وعن أمته وأقرئ قومي مني السلام وقل لهم لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف إياكم حد يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام بأذى وأنتم أحياء هذا أيضا نموذج من النماذج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في رحلة الهجرة كان يمشي مرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ومرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ما لك يا أبا بكر مرة تمشي أمامي بين يدي ومرة تمشي خلفي قال أتذكر الطلب يعني الجماعة اللي بيجروا ورانا عشان يحصلونا ويقتلونا فأمشي من خلفك يا رسول الله حتى إذا رمونا بسهم أصابني دونك يا رسول الله وأتذكر الرصد يعني الجماعة اللي مستخبيين على أول الطريق يريدون أن يقتلونا يترصدون بنا فأمشي أمامك حتى إذا رمونا بسهم أصابني دونك يا رسول الله فإن أنت مت هلكت الأمة وإن أنا مت فإنما أنا رجل واحد قال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني يعني لو حصلت مصيبة أو إذا كنت تحب تنزل بك وما تنزلش بي قال نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما كانت لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون بي دونك فمن ينصر رسول الله وينضم إلى كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنواع الكتائب ستأتينا بعد هذا الاتصال إن شاء الله الأخت أم محمد السلام عليكم تفضلي أخت أم محمد الاتصال معنا الأخت أم علاء السلام عليكم
يا شيخ أم سناء ماشي حضراتكم دايما بتتكلموا عن الفيسبوك والانترنت احنا ناس بسطاء دايما ما بنشوفش غير التلفزيون عايزين حوالين على التلفزيون
نعم آه، ال- ال- الصوت غير واضح بتقولي إيه في الإنترنت والتلفزيون إيه احنا عايزين نشوف حوالين على التلفزيون احنا ما عندناش انترنت مش كل الناس عندهم الكمبيوتر والحاجات يعني دي نعم ما احنا ب- ان شاء الله في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرنا من ال- المشايخ والدعاة الفضلاء وغيرنا من القنوات الكريمات كله بيتابع وبيقول بقى ما على ما يقدر عليه فاحنا بنجمع بين الاثنين بنقول في القناة وبنقول على النت لاخواننا وابنائنا واخواتنا اللي بيقدروا يتابعوا على النت ونسال الله ان يوفق الجميع. الحاجة سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة امين واياك.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان امين امين.
عذرا رسول الله عذرا صفي الله عذرا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عايز اقول ان اعظم ترجمه واعظم اعتذار نقدمه للحبيب صلى الله عليه وسلم هو أن نبدأ من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم نبدأ بتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى نهيئها لاستقبال أعظم ما وجد على الأرض كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نبدأ في زمن أصبحنا فيه وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي نبدأ في إرساء وتأسيس عقيدة راسخة قوية متينة فالأساس المتين يتحمل الكثير في وقت كثرت فيه الفتن والصعوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله فاللهم فك أسرنا آمين.
من سجن الدنيا إلى نعيم الجنة آمين.
واجعلنا من الناظرين لوجهك الكريم آمين.
فوالله ما دونها هين وإن كانت الجنة وما فيها برحمتك وكرمك وفضلك لا بأعمالنا فوالله لو بلغت أعمالنا الطيبة عنان السماء فلن ندخلها إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسيت أن أذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم استغرق ثلاثة عشر عاما لت- لتنقية القلوب وتصفيتها من الشوائب نعم.
وأقول على استحياء والله أعلم أننا نحتاج إلى 500 عام لهذا الأمر إلا من رحم ربي لكن لا نيأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أدعو الله عز وجل أن نصل لمستوى يشار إلينا بالبنان إعجابا نتيجة اتباعنا للحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى قدر المستطاع وإخلاص النية لله وحده لا شريك له آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك واياك اكرمك الله. ام معاذ من الاسكندريه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم يا السلام شيخ.
ورحمة الله وبركاته آه، من فضل حضرتك أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال إيه، انا انا عندي ولد اسمه معاذ عنده ثلاث آه، سنوات وانا سميته معاذ انا قدوه بالاطفال اللي حضرتك قلت عليهم وعشان لما يكبر يبقى زي سيدنا معاذ بن جبل لان الرسول هو وقال له ان هو بيحبك فانا كانت نيتي عشان اربيه ازاي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهل انا كده مسيبه وبعدين انا عندي انا حامل ان شاء الله ربنا يرزقني بولد تاني فانا في نيتي برضو ان انا اسميه صهيب لان هو آه، ترك كل بدعاته وكل ماله في مكه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم فانا نيتي يعني عشان يطلعوا يحبوا الرسول به- يعني يعني زي ما بيح يعني زي الصحابه ما كانوا بيضحوا بمالهم وبحياتهم عشان الرسول صلى الله عليه وسلم فهل انا كده مسيبه وادعي لهم يا شيخ انت وادعي لابني ربنا عز وجل أن ينبته أي معاذ نباتا حسنا وأن يصل صهيب إن شاء الله بالسلامة والخير تثابين على نيته والقاعدة تقول لكل واحد من اسمه نصيب فمعاذ يعني يعيذه الله من الشر وصهيب صهيب الخير الذي يتخلى عن الدنيا وينصر دين الله عز وجل نسأل الله أن يبارك فيك الأخ محمد من الفيوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخنا الله يكرمك ربنا يكرم حضرتك وفيك انا الله.
اتصلت بحضرتك وكلمت حضرتك في انا الطالب الازهري انا الان في الصف الثاني الاعدادي وانا سمعت حضرتك بتتكلم دلوقتي وبتقول على الطلبه في الابتدائي وفي اعدادي وثانوي وفي الجامعه ان هم يتحركوا لنصره النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
انا بفضل الله عز وجل آه، معايا اخ آه، يتحرك انا ضرير بيتحرك بيا لاذهب الى المساجد واعطي الدروس جميل.
وان شاء الله عز وجل هنعمل منهج ان شاء الله باذن الله لشرح السيره النبويه كامله باذن الله جزاك ولو الله في حاجه ثانيه اسيب رقمي آه، في الكنترول وحضرتك تتصل عليا واخد رقم حضرتك أوي أوي نشرف بيك إن شاء الله ونفرح بك وربنا يجعل أولادنا وأولاد المسلمين مثلك أم هشام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي معاكي
ازيك يا شيخ الله يكرمك الحمد لله ربنا معاك وإياكي وإياكي دلوقتي الموضوع اللي حصل ده احنا اتفرجنا على ايه إيه عندي ابني ورهولي على الكمبيوتر لا ما كانش يجب إن احنا ننظر إلى هذا القبح ابني وراني منه لقطات فانا من آه.
ساعتها انا تعبانه نفسيا لا لا ما هذا قبح لا ينبغي أن ننظر ربنا قال وإذا رأيت الذين يقولون فنعمل في إيه آياتنا دلوقتي؟
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره سل الله عز وجل أن يعني يطفئ نار هذا القبح في عينيك واشتغلي بقى ب ب بذكر الله وقراءة القرآن وعمل الصالحات لعل الله أن يذيب هذه الصور القبيحة من بقول النفس لحضرتك مش قادره خالص نفسيتي زي الزفت ومش قادره اعمل حتى اي حاجه في بيتي يعني لا لا لا اقبلي اقبلي على عبادتك واقبلي على عملك و وعز- و و والتمسي لنفسك العذر في هذه المشاهده لكن نص الناس الا يشاهدوا هذا القبح فليس بعمل فني ولا يبقى على مستوى من العمل الفني اصلا يعني. الاخ اسامه من اسيوط السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ اهلا بك وسهلا.
والله إن أحبك بالله حبك الله الذي احتنى فيك.
نظلمك الدعاء ربنا يكرمنا واياكم.
أولا آه، فيه مشروع كده المفروض نأسس مشروع ونقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
ال- انا نفسي الشرطة طبعاً نسميها الجمع لا, لا العلماء انا نفسي العلماء.
نس- نفسي نسميها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه نعم.
وسلم
نعم ها.
ماشي ال- العلماء يتجمعوا و- ون- ونلموا فلوس من الناس اللي بيها ننصر الضعفاء اللي بيها نطبق شرع ربنا اللي مش ملتزم يلتزم والمش منقب يتنقب والكل يلتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه ابشر وسلم ابشر ان شاء الله انا معايا المشروع ده هو من ضمن المشاريع اللي هعرضها دلوقتي تحت إن شاء- عنوان إن شاء الله.
تحت لازم عنوان تدعي.
بلغوا عني نعم ابو محمد من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور اكرمكم الله أولا يعني ال- الحمد لله على نعمة الإسلام نعم نقول آه، مريس الصادق ده هو اللي هو الكاذب الذي يد- آه، ينتج ال- الفيلم المسيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له مت بغيظك فهذا الفيلم أقسم بالله العلي العظيم يحيي في قلوبنا الإسلام مرة ثانية ونشكر قناة الرحمة ونشكر الدكتور محمد حسان ان هو جايب فضيلتك والدكاترة وكلكم من الشكر.
بتقدموا ال- البرامج دي على الرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت هي دي الليلة حق الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم آمين وفي قناة فيك يا الرحمة والقائمين عليها بس عايز نسأل حضرتك سؤال تفضل
هل نحن نكون آثمين إن نسينا موضوع برما اللي- الجرم اللي فيها المسلمين يقتلون وموضوع سوريا كل من يستطيع وماذا أن نفعل لذلك كل من يستطيع أن يقدم بابا من أبواب النصرة في أي مجال لنصرة المستضعفين ثم يتأخر يأثم أما من لا يستطيع ولا يجد بابا مفتوحا فعليه بالدعاء ولكل وجهة هو موليها أمة الله من الشرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أنا كنت عايزة أقول باب من باب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إحنا كما وعايزة كان ليا برضه طلب من حضرتك آه، بالنسبة لباب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إحنا مجموعة من النساء قمنا بعمل آه، جمع شرايط واسطوانات وكتيبات عن الرسول عليه السلام والتعريف بيه و- و- ويعني حاجة جديدة بقى عملناها آه، رحنا على تجار المحلات وبدأنا نحطها في الأكياس اللي بتتباع فيها الح- البضاعة أو الحاجة وبالتالي الحاجة ديت بتنباع مع سواء مسيحي أو نصراني أو مسلم فبالتالي بتنفع كتير ولقينا لها رد فعل كويس جدا سواء من مطويات أو اسطوانات أو شرايط وبطريقة غير مباشرة عشان نعم.
ما- حتى ما نتعرضش لأي كلام أو أي رد فعل مش كويس نعم آه، في حاجة تانية فضيلة الشيخ أنا بس آه، ليا عتاب آه، على القنوات الدينية أنا ب- أنا بصراحة بغير على قنواتنا الدينية آه، غيرة لما بشوف آه، أحد مقدمي البرامج أو مذيعي غير ملتحي صحيح احنا كملتزمين احنا لو واحدة مش منتقدة أو واحد أخ مش ملتحي بنضم المجموعة مش ملتزمة بيغير منهم ويعمل زيهم ازاي احنا ك- ك- كقنوات دينية أو قرآن وسنة تبقى بتبلغ السنة وعليها مذيع أو مقدمي البرامج غير ملتحي يعني وده سؤال ولادنا بيسألوهن وجزاكم الله خيرا هذه رسالة منك توجه إلى إخواننا غير الملتحين من المذيعين في القنوات الإسلامية ما الذي يدعوكم إلى عدم الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الباب مفتوح والحمد لله الحجج اللي كان أي حد بيتعلل بها سقطت ما الذي يجعلك تتخلف عن نصرة سنتي سؤال يبحث عن إجابة نكمل طيب يبقى احنا قلنا اهو نماذج في كتيبة الشعراء بقى آه ما الشعراء كتيبة على رأسهم حسان بن ثابت وإحنا عندنا ما شاء الله في الأزهر شعراء كثيرون يعني مثلا معنا في قسم الحديث أخونا الدكتور محمد العشماوي شاعر ما شاء الله وله قصائد في النبي صلى الله عليه وسلم أخونا الدكتور مختار الجاهل في كلية الشريعة والقانون الشريعة الإسلامية أيضا شاعر أخونا الدكتور أسامة المراكبي قسم التفسير في كلية أصول الدين طنطا شاعر شعراء كثيرون أخونا الدكتور مصطفى السواحلي في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر شاعر وأنا أدعوهم ليكونوا كتيبة الشعراء كتيبة شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت كان يقود كتيبة الشعراء لما كان الكفار يهجون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكتبوا كتائب ش... قصائد شعر فيها شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام فكان سيدنا حسان بن ثابت بيرد عليهم بقى زي ما احنا بنقول كتيبة المبدعين والمنتجين والفنيين اه ما هو الجماعه دول بيعملوا صور قبيحه وبيعملوا افلام قبيحه طب ما احنا عايزين بقى اهل الانتاج والفن يعملوا لنا اشياء تليق بحرمه رسول الله بعد مشاوره العلماء من غير تجسيد الصحابه ولا تجسيد النبي عليه الصلاه والسلام ويقدروا يعملوا بالحيل الفنيه الاشياء المطلوبه ويردوا تبقى كتيبه فنيه تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت لما كانت اي قصيده تهجو النبي عليه الصلاه والسلام يعني تشتم في النبي عليه الصلاه والسلام كان- كان يرد فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول له ايه يا حسان اهجهم اهجهم يعني رد عليهم الشتيمه بتاعتهم اه ما هيرد عليهم الشتيمه من غير مبالغه بقى هيبين لهم عيوبهم هم بقى انتوا بتقولوا على النبي عليه الصلاه والسلام انه كذا وكذا وكذا طب ده انتوا اللي فيكم كذا بيردوا لهم الرصاصه بيردوا لهم الشتيمه تاني لان هي فيهم اصلا اما النبي بريء منها عليه الصلاه والسلام قال له اهجهم او هاجهم ادي لهم اغلظ لهم القول فانه اشد عليهم من رشق بالنبل يعني الكلمه بيت الشعر منك زي رميه السهم زي الصاروخ أشد عليهم من رشق بالنبل أهجهم وروح القدس معك وجبريل يؤيدك يبقى شعراءنا أولادنا الشعراء في الابتدائي في شعراء في الابتدائي فعلا وفي الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعة والدكاترة والأساتذة اللغة العربية والأدباء أدعوهم إلى تكوين كتيبة شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمن اللي احنا فيه بس يا ريت القصايد يراعى فيها الخفة هم؟ يراعى فيها الخفة يعني بلاش بقى قصايد أمراء الشعراء آه، آه، أمير الشعر آه، الشعراء أحمد شوقي وال- وحسان بن ثابت عايزين كلمات خفيفة الأولاد يسهل يحفظوها زي مثلا كتيبة آه، قصيدة آه، آه، آه، فاروق جويدة اللي نشرها الشيخ حسان آه، اكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا سلمان أيام سلمان رشدي ثم عدلها الشيخ على الدنمارك فالكفر مباح يا فنان القصيدة مشتهرة عايزينها بقى بهذا الميزان يقوم الأولاد يعرفوا يحفظوها والمنشدين يعرفوا يقولوها والناس يسهل يحفظوها ويا ريت تبقى القصائد مضمنة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسهل حفظها يبقى أحيينا اللغة العربية في الشعر الخفيف الطريف الظريف وعلمنا الناس من خلال الشعر ده وأنا أقول لكل شاعر مجيد ابدأ وكن في بلدك في حيك في جامعتك في مدرستك ابدأ وكن قائد الكتيبة كتيبة شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم والله يؤيدك أهم حاجة أن أنت لما تبدأ تكتب الشعر لبيان أخلاق النبي ونصرة النبي وأهم حاجة تضم مش بس ترد مش عايزين شعر الرد فقط عايزين شعر يقدم النبي عليه الصلاة والسلام زي قصيدة محمد اللي كتبها الإمام البصيري اللي كلها محمد محمد محمد كله يبدأ يعمل كده والله تبارك وتعالى يقول إن الله يؤيد حسانا بروح القدس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد حسانا بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام مسلم إن روح القدس يعني جبريل لا يزال يؤيدك يا حسان ما نافحت عن الله ورسوله كل لما تيجي تنصر النبي بشعرك وتبين مآثره ومفاخره وسيرته وتنصره وتدافع عنه يؤيدك الله تعالى كم من ضمن اللي قاله سيدنا حسان بيرد على اللي شتم النبي يقول له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء قال الله قد يسرت جندا يعني لنبيه جنود يدافعون عنه هم الأنصار أنصار الرسول عرضتها اللقاء يعني مقصودهم أن يلقوا أعداء رسول الله فينصروه كتيبة الدعوة أئمة المساجد الدعاة سواء في الأوقاف أو في غير الأوقاف الذين آتاهم الله ملكة الدعوة من أبناء الأزهر في الإعداد والثانوي أو من غير أبناء الأزهر كونوا كتيبة الدعاة في أحيائكم في مدنكم في قراكم وطوفوا وجوبوا المقاهي والنوادي ونسقوا مع الناس كتيبة الدعاء كان بيقودها مصعب بن عمير أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار ليعلمهم الإسلام قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فما من بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام ببركة مصعب بن عمير ما من بيت في الأنصار إلا وهو يقرأ القرآن على يد مصعب بن عمير ولما جت غزوة أحد ومسك الراية حمل الراية جم ضربوا دراعه اليمين مسك بالدراع الشمال ضربوا الدراع الشمال حضن الراية ضربوه لحد ما وقع قال ابن قمئة قتلت محمدا يظن مصعب بن عمير النبي عليه الصلاة والسلام المهم أن مصعب بن عمير فتى الدعوة الأول كان فتى مدللا كان أنعم شباب مكة وأرفه شباب مكة كانت ريحته بتبان من آخر الشارع كانت هدومه غاية النعومة ترك كل ده وأقبل على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أبناء المنعمين المترفين لدرجة أنه لما مات ما انتبهش للدنيا بقى هجر الدنيا باع الدنيا لنصرة رسول الله لما قتل شهيدا يدوروا على حاجة يغطوه بيها إن غطوا راسه تتكشف تتكشف رجليه وإن غطوا رجليه هدومه مش مكفية وإن غطوا رجليه تتكشف راسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الراس وحطوا عند الرجلين نبات الإذخر اقطعوا كام نبتة كده اسمها الإذخر ريحتها طيبة وحطوا عند الرجلين سبحان الله كتيبة الدعوة فيها معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري معاذ بن جبل توفي وهو عنده 38 سنة أو 36 سنة بس توفي وعنده 36 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إني لأحبك يا معاذ وسيدنا عبد الله بن مسعود قال إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ليكون قاضيا ومعلما ومعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أهو داعية أهو كتيبة الدعوة عايزين بقى أبنائنا اللي عندهم قدرة على الخطابة وتوصيل العلم وأسلوب جيد يدورون في كتيبة الدعوة كتيبة اللغات أبنائنا في المدارس الخاصة والحكومية الأزهرية والعامة وفي الجامعات كلية لغات والترجمة كلية الألسن جامعة عين شمس المدارس اللي بتتعلم باللغة الأجنبية يا أبناء الإسلام في مدارس اللغات الخاصة والعامة والحكومية والأزهرية وفي الجامعات اللي بتعلم لغات عايز كتيبة اللغات كتيبة اللغات والترجمة النبوية كتيبة اللغات والترجمة النبوية اشتغلوا ترجموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانشروا على المواقع الأجنبية مش العربية الأجنبية زيد بن ثابت زيد بن ثابت كان غلام صغير رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقن اللغة السريانية أو العبرانية اللي هي لغة اليهود في المدينة قال له إني أراك غلاما معلما فتعلم لغة اليهود فتعلم العبرانية والسريانية الاثنين مع بعض أتقن اللغتين في 17 يوم ما حدش يقول لي إزاي لأن أنت لو رحت الأقصر وأسوان هتلاقي كتير ما يتعلموش هولندي ولا أمريكي ولا, ولا إنجليزي ولا فرنساوي ولا إيطالي في المدرسة تعلموه بالممارسة فقط لو راح ياخد دوره 15 يوم هيبقى معلم كبير في اللغه ال ال اي لغه من اللغات فبحكم مخالطه زيد بن ثابت لليهود في المدينه كان عنده خلفيه لغويه كثيره في العبرانيه والسريانيه فلما راح يتعلمها على اصولها خلصها في 17 يوم يقول فتعلمتها في 17 يوما النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعلم كتاب يهود أي خط اليهود ولغتهم فإني ما آمن يهود على كتابي فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلمتها في سبعة عشر يوما أو في رواية كما عند الإمام البخاري في خمسة عشر يوما دي كتيبة هي كتيبة لغات والترجمة وليهم مشروع معانا كتيبة السياسة الكلمات مش أي واحد يلعب سياسة بقى ولا احنا بنكذب في السياسة عايزين اللي يتكلم عن السياسة بال- بالنيابة عن الأحزاب الإسلامية أو عن الشريعة الإسلامية يعرف يلعب بالبيضة والحجر لأن السياسة عايزة حد لغته إيه واسعة ما ينفعش في السياسة أحيانا الصراحة كلها ممكن هقول حاجة ألعب بها على الحبلين وأنا مش كذاب وأنا مش كذاب ده اللي عمله نعيم بن مسعود الغطفاني الكتيبة السياسية النبوية لملاعبة الليبراليين والعلمانيين والملاحدة نعرف نلعبهم إزاي نرمي الكلمات في الجرايد وفي الفضائيات وما يقدروش يمسكوا علينا أي حاجة ونخليهم يخب ونخليهم يخبطوا في بعض فبقى نعيم بن مسعود الغطفاني ده قائد الكتيبة ال- السياسية النبوية وهقول لك عمل ايه بعد الاتصال السلام عليكم ورحمة الله أخونا وعليكم الشيخ السلام يوسف ورحمة سيد الله من وبركاته يا السعودية.
شيخ.
حياكم الله
أسعد تفضل الله مساك يا شيخ وأسعدكم بكل خير بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نشكرك على هذه الحلقة المباركة بارك الله لكم التي أمتعتنا بها بسيرة المصطفى صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وكلنا فداه نسأل الله العلي القدير أن يجعل قناة الرحمة نصرة لدين الله ولرسوله وجميع المشايخ الذين يجلسون على هذا المنبر العظيم فنسأل الله أن يجعل في موازين حسنات آمين آمين أما بعد الاقتراح يا شيخ جزاك الله خيرا تفضل أن يكون في هذا المنبر العظيم تدريس وتوجيه للناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول مولده ونشأته ومبعثه وجهاده في سبيل الله الآن يا شيخ لو سألت إلا من رحم ربك كم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها وكيف كانت حياته إلا من رحم ربك لا يجيبك على هذا السؤال صدقت فنريد من هذا المنبر أن يكون لنا دراسة للأجيال لتحيي سيرة صلى الله عليه وسلم وهو أجدر بنا في قناة الرحمة أنا أعتقد لكي يكون لنا من أعتقد أن تفضل فضيلة يا شيخ.
الشيخ حسان له برنامج عنوانه السيرة النبوية لست أدري إن كان إن كان يتابع أم لا
نسأل الله أن يكون الشيخ محمد حسان نسأل الله أن يمد في عمره آمين.
فهو جدير بهذا آمين وسيرة المصطفى في زاد المعاد مبسطة وهو يحب نعم.
هذا المؤلف ابن القيم صحيح.
رحمه الله صحيح صحيح أم- الشيء- الاقتراح الثاني أريد أن يكون يا شيخ عن لسانه وتجيبني على هذا أن يكون في المدارس في تأهيل- على أبواب المدارس من أول الصف الأول يدرس الحصة الأولى للقرآن الكريم والحصة الثانية للسنة النبوية لكي الطالب أو النشأ يطلع كيف كان القرآن الكريم وكيف كانت سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خيرا وإياكم أكرمكم الله بارك الله فيكم طيب سريعا نعيم بن مسعود الغطفاني عمل إيه ده كتيبة السياسة في غزوة الأحزاب نعيم دخل الإسلام دون أن يعلم قومه لأن ال- الأحزاب اللي كانوا جايين يدخلوا المدينة ويحتلوها كفار مكة ومعاهم قبيلة غطفان وبنو قريظة غدروا من الناحية التانية في جنب المدينة وهو نعيم بن مسعود غطفاني شوف سبحان الله العظيم رغم ان قومه والاحزاب 10000 واحد محاوطين المدينه واليهود بنو قريظه غدروا العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ونقضوه وهو راح يسلم قال له يا رسول الله لقد اسلمت ولا يعلم احد من قومي فمرني بما شئت يا رسول الله شغلني يا رسول ولسه داخل الاسلام اي واحد صحابي كان يدخل الاسلام جديد اول حاجه يقولها بعد الاسلام مرني بما شئت يا رسول الله كله بيقول شغلني يا رسول الله قال له إنما أنت رجل واحد يا نعيم فاكتم إسلامك وخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة هي كلمة واحدة هتقولها ممكن تخلي الجيوش ده هي كلها تنفض فم نعيم راح لليهود وكانوا عارفينه كويس قال لهم انتوا عارفيني اه طبعا وانا صاحبكم اه طبعا قال لهم ده الجماعه كفار مكه وغطفان محاصرين المدينه وما همش من اهلها وانتوا من اهل المدينه فلو لو محمد اتهزم او لو ما عرفوش يدخلوا لو محمد انتصر او لو ما عرفوش يدخلوا المدينه هيسيبوكم لمحمد يقتلكم كلكم فانتوا روحوا خدوا عشرة من هناك من عندهم وراح للتانيين ده اليهود ندموا على اللي فعلوه وهيرجعوا لمحمد فهيبعتوا لكم ياخدوا منكم رهاين فاوعوا تديلهم وقعهم في بعض فف- ف- ففشلوا جميعا الوقت انتهى لكن المشاريع سريعا دقيقة واحدة المشروع الأول إلى تجار العبور وتجار الوكالات في أنحاء مصر كلها إلى تجار العربيات إخواننا اللي بيك- بيكسبوا من عرق جبينهم وواقفين على رجليهم طول الليل والنهار في البرد والحر عشان يرجعوا ب 30 40 جنيه يربوا عيالهم يا رب يبارك لهم جميعا يا تجار الوكالات ويا من تبيعون في العربات تبحثون عن أرزاقكم وسع الله أرزاقكم عايزين نعمل اليوم الجمعة الجاية تحت شعار في حب الرسول صلى الله عليه وسلم تجار العبور وتجار العربيات السلعة مثلا كيلو الطماطم بيتباع مثلا بستة جنيه وهو في الجملة بتلاتة جنيه بدعوا معلمين سوق العبور ربنا يوسع ارزاقهم وسائر الوكالات في اسكندريه الحضره في المنصوره مش عارف ايه في طنطا مش عارف ايه يوزعوا على سو... أس- ينسقوا مع اصحاب العربيات يروحوا يوم الجمعه قدام المساجد كلها ويكتبوا سعر الطماطم 6 جنيه والناس عارفين يشطبوا عليه واليافطه في حب رسول الله سعر الجمله 3 جنيه النهارده تبقى الجمعه اللي جايه بخلي التجار تجار الجمله وتجار التجزئه يقفوا قدام الجوامع يبقوا يسروا على امه الاسلام وبيقولوا احنا نقدر نتخلى عن ربحنا النهارده علشان المسلمين يحبوا بعض والنبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى ادي حاجه الحاجه الثانيه أبناء المدارس الخاصة والحكومية والأزهرية واللغات وكلية اللغات والترجمة وكلية الألسن جامعة عين شمس مشروعكم إيه؟ صفحة كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم نأسسها على الإنترنت وتبدأوا بقى تاخدوا أقوال المستشرقين وموجودة على صفحتي شهاب أبو زهو على الفيسبوك موجود ملف كامل فيه أقوال خمسين شخصية يا ريت تاخدوها وتترجموها وأقوال النبي وتنشروها وتعملوها آخر حاجة معايا العلماء والدعاة يا ريت تنسقوا في كل حي ومدينة مع المقاهي ومع النوادي ومع المدارس وتعملوا حملات للدعوة وقعدوا في القهوة وقولوا وتروحوا المدارس وأبنائنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي يعملوا كده ونشكر صفحات الفيسبوك التي تفاعلت مع اليوم العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم التي انتشرت بالملايين خاصة صفحة إحنا كمان بنهزر يا ساويرس وصفحة أيام مسلم ونشكر السيد وزير الأوقاف فضيلة الدكتور طلعت عفيفي على تلبية دعوته بزيارة جمعية تبليغ الإسلام وأبشركم أنه رحب بالفكرة وقال جميع المساجد السياحية هعين فيها أئمة باللغات من لغات الأزهر وهم اللي هيشرفوا على عملية نشر الإسلام للسياح أسأل الله أن يبارك في الجميع زورونا على صفحتنا لعرض هذه المشاريع شهاب أبو زه على الفيسبوك أو على موقعنا شهاب أبو زه ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من كتائب الرسول في انتظار اقتراحاتكم وتواصلكم وجزاكم الله خيرا
رسول الله رسول الله